وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا ربي يا ليت لي قلم من ذهب أكتب به على صفحات من لؤلؤ بمداد من نور بمداد من نور أسمائك وصفاتك يا ربي يا ليت لي صوت بسرعة الريح وقوة البرق أسمع به من صمت أذناه عن الحق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرني وإياكم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من عرفوا ربهم وأطاعوا خالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى وجل جلاله يا إخواني والله ما لنا إلا الله والله ما لنا إلا الله سبحانه وتعالى وجل جلاله نتعرف على الله عز وجل في هذه الحلقات والله يشهد وأقسم بالله ببقى في قمة السعادة وأنا أتحدث عن الله عز وجل وبالذات إذا صادف هذا الكلام قلوبا صافية ونفوسا عالية تعي ما يقال تحب ربها وتأنس بخالقها تخرج من أزمات من أزمات الدنيا إلى فروجات الآخرة تخرج من أزمات التعامل مع الناس خيانات وظلم وكذب إلى معاملة رب الناس سبحانه وتعالى جمال وجلال و... وكرم سبحانه وتعالى وجل جلاله أسماء الله تعرفنا بخالقنا أسماء الله الإيمان بها كالبدر حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا أسماء الله وصفاته الحقيقة احنا بقالنا عدة حلقات بنتحدث عن رحمة الأم بولدها وعلمنا بالدليل أولا وبالمشاهدة ثانيا أن أن الله عز وجل أرحم من الأم بولدها قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أرحم من الأم بولدها وقال أرحم بعبده المؤمن لله أرحم بعبده المؤمن من هذه بولدها أي بأم كانت تحن على ولدها أحبائي أخذنا حب الأم لولدها رحمتها عليه حفاظتها له شفنا شفنا الأم لما بتضع شفنا الأم لما بترضع شفنا الأم لما بتطعم وكذلك الأب الأم والأب قد إيه بيحافظوا على الأسرة وقد إيه بيبقى همهم الأكبر أولادهم أنا عايز أقول لكم على حاجة قبل ما نبدأ في حلقتنا ودي حاجة عجيبة طبعا إحنا بنشاهد أفلام كتير جدا وبنشاهد لقطات كتير جدا نادرة وبإذن الله تعالى سترونها في الحلقات القادمة آه العجيب اني ما رأيت ابدا آه حيوان مهما كان شرس ومهما كان مفترس آه بيأذي ابنه ابدا ما رأيتها قط يعني لا لقيت مثلا حيوان بيضرب ابنه بالقلم ولا لقيت حيوان بيشتم ابنه ولا لقيت حيوان بيعقد ابنه ولا لقيت مثلا آه آه نمرة أو, أو أنثى الفهد مثلا آه بتخربش ابنها أبدا يعني تقريبا ما لقيتش العقوبات الصارخة والضرب المبرح وأسلوب التعقيد وال وال والجبر وال والكسر وربما تصل إلى أكثر من ذلك إلا في البني آدمين حتى في ال في ال يعني في الحيوانات لما بيحصل شيء غريب الأم بتأذي ابنها أو الأب بي بيأذي ابنه آه، بيقولوا علماء ال- ال- ال- البيولوجي في المسألة دي بيقولوا ان ان ده ده سلوك غير طبيعي يعني اكيد الام دي في خلل في مخها او في مشكلة في اعصابها عشان كده تغير سلوكها ودي حاجة الحقيقة أنا- انا أنا لاحظتها فعلا حاجة عجيبة ان الام بالذات وكذلك الأب عندهم حنين لأبنائهم بطريقة غير طبيعية بيدي كل خبراته لابنه بيحسن كل الإحسان لابنه بيدافع عنه بحياته بيدافع عنه بكل ما أوتي من قوة بيديله كل إمكانياته بيقعد يعلمه طول عمره يعلمه إزاي ياكل ويعلمه إزاي يعتمد على نفسه ويعلمه خبرات الحاجات اللي حواليه يخوفه من الضرر ويأمنه من إلى إلى الخير وال- والحاجات اللي فيها نفعه حاجة غريبة جدا الحيوان بيبدأ ي- ي- يتعلم آه، الخير من أبوه ودي حاجة غريبة لا يلبس إلا قليل وتلاقيه عنده خبرات كبيرة جدا عن كل اللي حواليه وفاهم لغة الحيوان اللي هو بيتبعه أو الفصيلة اللي هو عايش فيها تتعجب لما تلاقي نملة متحملة مسؤولية ال- ال- القطيع كله آه، نملة نملة في قصة ح- آه، نبي الله يوسف نملة وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون دي بتفهمهم دي بتفهمهم ان في حاجات اكبر من امكانياتهم واكبر من قدراتهم لو تعرضوا لها ممكن يضيعوا ممكن حياتهم تروح لا وعندها ثقافه نملة مثقفة ما- ده بي ده يوحي بأن الحيوانات وال و- وال والمخلوقات اللي حوالينا مخلوقات حقيقية لها مجتمعات ولها علوم بيعلموها لبعض وبيدرسوها لبعض النملة بتقول لهم كده يا أيها النمل ده, ده أسلوب نداء ده معناه إن في كمان انتباه وبتشد انتباههم وبت وبتنبههم وبتحذرهم ده أسلوب يعني حتى أسلوب لغوي لما ربنا عز وجل سبحانه وتعالى شرحه لنا في القرآن الكريم تتعجب من أسلوبها الراقي اسلوب راقي يا ايها النمل ده- دي في حاجه مهمه بقى دلوقتي ها ادخلوا ادخلوا مساكنكم آه، بتأمنهم الأول وبعدين بتشرح لهم بتقول لهم إيه لا يحطمنكم يعني الأول بتقول لهم أهم حاجة في الموضوع إنكم تجروا دلوقتي جريت ودخلت المسكن بعد كده افهم بقى ايه اللي ممكن كان يحصل لك لو ما دخلتش طب و- وبتكمل ليه بتكمل عشان اللي ما فهمش يفهم بتقول لهم لا يحطمنكم اوعوا يحطمنكم لحسن يحطمنكم سليمان وجنوده بيقولوا يحتمنكم دي دي من آيات ربنا أولا من آيات الله عز وجل في القرآن الكريم ثانيا من آيات الله عز وجل في الخلق ليه؟ قالوا لأن آه، آه، كلمة يحتمنكم يعني حاجة زي يكسركم أو يعني بالمعنى البلدي يفشفشكم يعني كده إيه تتفشفش آه، علماء البيولوجي برضو لما درسوا ال- النمل وتركيبه قالوا أقرب ما يكون للزجاج ففعلا لما بتموت النمل ما بيطلعش حاجات وامعاء زي بقيه المخلوقات بتلاقيه بيتكسر كده بيتفشفش سبحان الله العظيم قالوا التحطيم ده هو لايه للزجاج فالنمله عارفه انها ممكن تط... يعني ايه عارفه تكوين جسمها وعارفه ايه اللي ممكن يحصل لها لو حد داس عليه آه، ب- بشكل دقيق وربنا سبحانه وتعالى نقل لنا هذا الكلام لانه الخالق سبحانه وتعالى الذي يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى فلما نقل لنا الكلمه دي في ناس اسلمت لما عرفت بس كلمه يحطمنكم دي عشان تعرفوا بس ان الامم كل المخلوقات امم زينا بتفهم وبتتعلم وبتتكلم وبتتحاور و- وليهم مشاعر واحاسيس وليهم دنيا تانية خالص وده هنشوفه النهارده بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة يا شيخ اهلا وسهلا آه، بقول لحضرتك إيه يا شيخ نعم.
بالله عليك تسمعني ما ما تخليهمش يقفلوا عليا السكة بالله عليك يا شيخ آه، أنا أم معايا شاب عنده 25 سنة أمانة عليك تدعي لي لو إن في بلاء جامد جامد جامد
ربنا وأولاً ما يفرج كربه بيصليش.
ويزيل همه ما بيصليش والله يا شيخ وتعبت معاه جدا وانا ربنا اللي عالم باللي فيا يعني انا ماشيه يعني لله ل- يعني ماشيه لليتامى وماشيه للمرضى وربنا عالم انا بعمل ايه بيني وبين ربنا وما بسيبش فرد وحاجه بيت الله والحمد لله بيني وبين ربنا عمار والولد ده مغلبني جدا جدا مش عارفه اعمل ايه بيه يا شيخ بالنسبه ان انت بتتكلم على الامهات فقلت حضرتك مش عارفه دبرني اعمل وبلاء جامد جامد جدا فوق متصور مش عارفه اعمل فيه ايه يا شيخ ومش عايز اتقرب بينه وبين ربنا برضه اعمل ايه يا شيخ الله يبارك لك تدل... يعني قول لي اعمل معاه ايه آه، خلاص ولا لسه خلاص يا شيخ معلش انا ربنا اسفه لا ربنا يكرمك ربنا يفرج كربك ويزيل همك ويهديهولك اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديه اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديه يهديه اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديه ويهدي كل شباب المسلمين وبنات المسلمين وابنائنا وكل اهلينا آه، تعملي ايه عندك حاجتين الحاجه الاولى انك تدعيه وتدعي له تدعيه تع- تعلميه وتقولي له مره واثنين وثلاثه م، و- وتدعي له بالليل وانت ساجده ادعي له دعاء الام آه، لابنها مستجاب بالذات في في في هذه الظروف الصعبه اما يجيب المضطر اذا دعاه ونسال الله سبحانه وتعالى له الهدايه ف فاخواني اخواتي ال- دي امم وما من طائر يطير بجناحيه ها إلا أمم أمثالكم كله معايا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أمثالكم يعني حياة ودنيا و... و... ودرجات وفيهم رئيس وفيهم مرؤوس وفيهم درجات وفيهم الطيب وفيهم الشرير وفيهم الذكي وفيهم ال... ال... يعني الغبي وفيهم آه، ال... ال... ال... الراقي في مخلوقات راقية معايا جميلة آه، وفي مخلوقات والعياذ بالله تعالى دنيئة رديئة هو كده فأم من أمثالكم في في مننا القاسي منهم القاسي في مننا الإنسان الرقيق هم برضو منهم الإنسان المخلوق الرقيق وهكذا النهاردة الحقيقة احنا هنتكلم عن آه، نصر الله لعباده المؤمنين الله أرحم من الأم بولدها نعم ولكن إزاي ربنا بينصر عباده ليه بينصرهم وإزاي بينصرهم والفرق بين نصر الله ونصر الخلق لبعضهم البعض ده موضوع حلقتنا الليلة دي إن شاء الله عز وجل لكن معانا اتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك الحمد لله طب الحمد لله يا رب يبارك لك عايزة حضرتك تدعي العيال الأول وبتكلم على رحمة الأم بأولادها يعني والله يا شيخ هقول لحضرتك أنا يعني أنا مش عارفة أتكلم مع حضرتك أقول لك إيه رحمة برحمة ربنا أوسع من كل شيء وده جزء من الرحمة اللي في الأرض دي جزء من رحمة ربنا آه، وعايزه اقول لحضرتك حاجه انا عايزه اقدم لعيالي في العظماء صغار إن شاء الله وبحاول اتصل بحضرتك بالموبايل مش عارفه
طيب حضرتك خدي رقمي وبإذن الله آه، أرد على حضرتك حاضر حاضر يا فندم ربنا سبحانه وتعالى يصلحهم لك ويبارك لك فيهم هو طبعا هو يعني هو رحمة ربنا سبحانه وتعالى فوق كل الرحمات ور- كل الرحمات مشتقة من جزء واحد من 100 رحمة ربنا خلقها سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء أنزل جزءا واحدا منها في الأرض تتراحم به الخلائق فبه يتعاطفون وبه يتراحمون حتى أن الوحش حتى تعطف الوحش على ولدها وفي رواية حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه آه، آه، تعالوا بقى نبدأ النهاردة يعني إيه ربنا بينصر المؤمنين ربنا من رحمته سبحانه وتعالى بيعامل آه، ال- المؤمنين وبالذات المظلوم منهم معاملة خاصة جدا يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه فما ينفعش حد من عباده يظلم ربنا ربنا سبحانه وتعالى ما بيظلمش ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما وقال تعالى ولا يظلم ربك احد تفتكروا ربنا ما بيظلمش نعم طيب يبقى بيحب الظلم ولا بيكرهه ربنا بيكرهه جدا بيكره الظلم جدا لذلك قال تعالى في الحديث الصحيح القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يبقى الظالم بيوقع نفسه في عداوة مباشرة مع ربنا طيب ايه بقى اللي ممكن يحصل له وبالذات اذا اذى مؤمنين هنعرف بعد هذا الاتصال من ليبيا الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الشيخ الحمد لله معكم عمار جديد يا مصر إن شاء الله اهلا وسهلا اتفضل
بعد حضرتك بس أرد- يعني مش عايز أقصد، بعد إذن حضرتك يعني خلي الحلقة خالص
الصوت مش واضح يا ريت حضرتك تعلي صوتك شوية نعم اتفضل
سمعني حضرتك كده انا سامع كويس أيوه اتفضل انا سامع اتفضل حضرتك حضرتك بس عايزك تدعي لي ان اشوف النبي عليه الصلاه والسلام عشان بدعي على طول وما شفتوش خالص والله ربنا يرزقنا إياك رؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام ربنا ربنا يرزقنا إياك رؤية النبي عليه الصلاة والسلام معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله للأسف الاتصال انقطع آه، فأنا بقول لكم يا إخواني ربنا حرم الظلم يبقى بيحبه ولا بيكرهه بيكرهه جدا تمام يبقى من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه ينصر المظلوم طب ينصره ليه أول حاجة أول سبب لنصرة الله للمظلومين إيه أول حاجة إن إحنا خلقه إن إحنا خلق الله عز وجل ربنا خلقنا سبحانه وتعالى فربنا بيغار على المحارم محدش بينتهك حرمة بيظلم واحد بياخد مال بيكذب عليه ربنا بيغار سبحانه وتعالى وغيرة الله أن تؤتى محارمه يبقى أول حاجة إن خلق الله طب والتانية إن ربنا بيغار طب التالتة إن ربنا حرم الظلم احفظ بقى يعني عشان تعرف يعني ايه ظلم عشان تعرف ان من ر- قد ايه رحمه ربنا سبحانه وتعالى بالضعفاء والمساكين والمظلومين قد ايه ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيهم هو ارحم بيهم من الام بولدها لازم تبقى عارف كده آه، من ظن ان لن ينصره الله فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب هل يذهبن كيده ما يغيظ يعني انت لو تصورت ان ربنا مش هينصرك تبقى متخيل في قرارة نفسك مين اللي هينصرك ها لازم تبقى عارف كده دي أمور مسلمة قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده شفت بقى ان ربنا ارحم من الام بولدها ليه ما حدش بينصرك غيره يعني والدتك حتى ما تقدرش تنصرك ابوك ما يقدرش ينصرك انت ممكن حد يجي ينصرك ها فيقوم يخذلك ممكن حد يجي يعني يساعدك يقوم يساعد عليك وهكذا يعني آه، ممكن الأم مثلا تروح علشان تتشفع عند واحد فيقوم الواحد ده يزداد حنقا ويزداد كرها لابنها ودي حصلت أظن دي كانت على أيام آه، آه، الحجاج بن يوسف الثقفي امرأة كان قد حكم على ولدها بالإعدام ولم يعدم فعملت إيه؟ راحت علشان علشان تشفع له عند الحجاج بن يوسف الثقفي وراحت له فقالت له يعني أيها الأمير أرجوك و و عم- قاعدة تحايل عليه آه، إني أحدثك في ابني أشفع لابني عندك أخرجه من سجنك قال ما اسمه قالت اسمه كذا وكذا قال والله لقد نسيته قد كنت أمرت بإعدامه ونسيت شو يعني الأم رايحة تشفع لابنها عند أمير ظالم ففكرته بيه هو كان نسيه كان هيعدمه كان هيقتله و... و- والحجاج بن يوسف الثقفي كان على طول يمسك البني آدم من دول يقطع رقبته ك... ك... كذبح الخراف قال لقد نسيته لقد ذكرتيني يا صاحب الشرطة آه، ج- جاب آه، آه، حاجة كده زي وزير الداخلية قال هذا كتاب مني ها إلى صاحب إلى صاحب السجن أنه إذا أتاه كتابي هذا فليخرج فلانا من سجنه ويقتله فجلست تبكي هي راحة تشفع لابنها ورايحة تتوسل لهذا الرجل انه ان يساعده يخرجه يمكن يرحم دموعها يمكن يرحم آه، لوعتها ولكن سبحان الله العظيم الموضوع جه عكسي تماما جت تنصر ابنها لقت نفسها خذلته فكرت فكرت الظالم باعدامه فلم تجد الا الله جلست وجعلت تدعو الله عز وجل قالت اللهم لا حول ولا قوة لي إلا بك وهذا ابني كان بي بارا وإلي خيرا اللهم فأنقذه من بين يدي يعني بدأ خلاص عرفت ان مفيش حد هينصره غير ربنا انا ما اقدرش انصر ابني وما اقدرش اشفي ابني ما اقدرش اغني ابني ما اقدرش اخصبه ان كان عقيما او آه، او اشفيه ان كان سقيما ربنا بس هو اللي يقدر على كده بدات هي تدعي تدعي تدعي فالرجل مسك الورقه وبيقرا الرساله اللي كتبها آه، آه، آه، الحجاج فبدا يقرا من من الحجاج بن يوسف الثقفي الى فلان صاحب الشرطه انه اذا جاءك كتابي هذا فأخرج فلانا من سجنه وأطلقه هو كان كاتب له وأق- واقتله هو الراجل لها وأطلقه فهو خايف ينفذ الطلب أو خايف إنه ينفذ الأمر لحسن يكون في غلط في, الر- في, ال- في الكتابة فراح بعتها له تاني بعتها لمين للحجاج قال له أنا وجدت إنك أنت بتأمرني بإطلاق هذا الرجل قال ما أمرته بإطلاق إنما أمرته بقتله قال هذه هي الورقة مسك الورقة رأى إن مطرح الكت- بدل أقتله موجود أطلقه فتعجب وراح ماسك الورقة وراح ماسك ال ال ال ال القلم وراح كاتب ها فاقتله الراجل بيقرأها لها أطلقه فاداها له تاني قال له قال له اطلقه مسكها كده راح ماسحها تاني وراح كاتبها اقتله وراح مديها له فالراجل لما بص كده في ال- في الورقه لقاها اطلقه كل ما يجي يكتبها اقتله يكتبها اطلقه مين اللي ماسك ايده ومين اللي ماسك القلم ومين اللي ماسك كل الخلق وكل والعقل وكله اما يملك السمع والابصار والافئده فالراجل لقاها اقتل اطلقه فبيبص له كده يعني ايه برضه تاني هي نفس الكلمه فراح عامل له كده راح ماسكها لها اطلقه راح شاطب آه، شا- راح كاتب له ايه اذا جاءك كتابي هذا فاطلقه رغم انف الحجاج بن يوسف الثقفي كتب كتب كده على نفسه اطلقه يعني مشيه رغم انفي لان ربنا اراد كده اطلقه رغم انف الحجاج بن يوسف الثقفي وخرج الرجل ان الله انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا وما يقوم الاشهاد آه معانا اتصال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك عم الشيخ الحمد لله والله انا ربنا سبحانه وتعالى رزقني بثلاث بنات ما شاء الله تبارك الله يعني آه، الكبيره فيهم عندها عشر سنوات والصغيره عندها اربع سنوات ما شاء الله يحفظون القران الكريم واطلب من الله العلي القدير يا عم الشيخ انك تدعي لهم ان ربنا يوفقهم ويثبتهم ويبارك فيهم ويجعلهم ذريه صالحه ان شاء الله امين يا رب العالمين.
وجزاكم الله خير يا شيخ وجزاكم يا اخي ربنا ينبتهن اسال الله سبحانه وتعالى ان ينبتهن نباتا حسنا ومعنا اتصال اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أمين الحمد لله جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج وجزاك أنا بس كنت عايزة أشارك مع حضرتك مشاركة يعني أقول يعني في حد- في القصة اللي حضرتك قلت عليها فيها يعني لكل أم يعني إنها تتوكل على الله عز وجل يعني إحنا والله اللي ينقصنا هو حسن التوكل على الله ما- مش كلمة بس يعني هو الإيمان بالله وحب حب الصدق والتوكل عليه في كل أمورنا سبحانه وتعالى يعني يصلح لنا كل الأشياء إن شاء الله وكل ما نواجه مشكله يصلح حاله يصلح حاله مع ربنا ان شاء الله يدور على معصيه عملها او لو ما عملش معصيه يبقى الابتلاء ده, ده سبحان الله ده ربنا هو الحكيم العليم يعني اموره كلها حكمه لينا اذا كانت آه، يعني سبحان الله يا يا خير او شر احنا شايفينه شر هو خير لينا طالما احنا توكلنا على الله وقدمنا كل الاسباب اللي فيها الايمان بالله عز وجل وربنا يا رب يرزقنا ح- حسن التعلم عن الله عز وجل و- ويرزقنا حبه يا رب يا رب يرزقنا حبه ويرزقنا الفردوس الأعلى بهذا الحب وحب للنبي صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا السلام وجزاك عليكم ورحمة وجزاك كلام جميل كلام جميل اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اياك الصدق يا اختي الكريمه وده فعلا آه، آه، يعني من احسن الكلام الواحد يسمعه نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حسن التعلم عنه سبحانه وتعالى وحسن البصيره في النظر فيما يرضيه عنا سبحانه وتعالى يا اخواني الواحد يسهر كده بالليل ويقرا عن الله يا سلام والله العظيم يقعد يقرأ كده صفات الله يعني وجه الله الكريم ازاي يعني لو لو حجابه النور لو لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلق تقرا كده عن ربنا كرم الله ها و- و- وعدل الله وقسط الله يا سلام تنسى الدنيا بما فيها ما ما اتعسنا الا الاهتمام بالدنيا والدنيا متغيره الدنيا لن تصفو لاحد خدها قاعده مهما عملت مهما كنت غني مهما كنت قوي مهما كنت رئيس مهما كنت امير مهما كنت سلطان الدنيا لا تصفو لاحد مفيش حاجة اسمها الدنيا تصفو ليه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كل ما فيها متغير ها صحة بعديها مرض غنى بعديها فقر آه، قوة بعديها ضعف آه، شباب بعديه هرم آه، وهكذا ها، آه، لكن ربنا ما بيتغيرش فانت كل شيء ممكن يبقى ضدك الا ربنا هو اللي عم- هو اللي معاك على طول وهو معكم إيه؟ اينما كنتم سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته لكن ربنا فوق في السماء سبحانه وتعالى كما نعلم جميعا فكل حاجة ممكن تبقى ضدك لكن ربنا سبحانه وتعالى معاك سبحانه وتعالى عشان كده ال- يعني حسن التعلم عن الله بيشرح الصدور ألا بذكر الله تطمئن القلوب ها وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ن- نرجع لموضوعنا إن ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى آه، بينصر عباده المؤمنين ودي ودي ارحم بال أرح- يعني ربنا سبحانه وتعالى ارحم بالعبد من امه تلاقي ربنا بيحافظ عليك وبيكرمك شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين آه طب هو ربنا ربنا بي بيدافع عن مين يعني آه ربنا بيدافع عن مين أول حاجة ربنا بيدافع عن الطيبين أول أول طبقة ربنا بيدافع عنهم الأنبياء والرسل قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ربنا ناصر الرسل والأنبياء وبكرة هتشوفوا والله بكرة هتشوفوا اللي أذى النبي عليه الصلاة والسلام هيحصل له إيه بكرة تشوفوا اللي تجرأ على النبي عليه الصلاة والسلام هيحصل له إيه يا إخواني ما آذى أحد رسول الله وفلت وابدا سبحان الله العظيم ليه ذي هل سب لهم عرضا هل اخذ لهم مالا هل اذاهم النبي عليه الصلاه والسلام افضل الخلق للخلق عليه الصلاه والسلام عشان كده اول واحد ينصر هو رسول الله والانبياء والرسل كلهم شوفوا ربنا سبحانه وتعالى نصر نبيه نوح ازاي سفينه في وسط صحراء ربنا نصره على قومه نبي الله لوط ربنا نصره ازاي رفع له ال- ال- الارض كلها ال- ال- البلد كلها اترفعت لحد السماء السبعه واتقلبت عليها سفلها هلكت نبي الله موسى ماسك العصا يضرب الارض تطلع ميه يضرب الميه تبقى أرض يابسة يمشي عليها علشان ربنا ينقذه سبحانه وتعالى يجوا الصحراء يضربوا عصيهم وحبالهم تطلع حيات يضرب ال- ال- العصا العصا هي هي مين اللي بيحركها هي هي نفس العصا ولكن مرة يضربها تطلع تبقى حية ومرة تانية يضربها في الحجر يطلع مية ها ومرة تانية يبقى في مي في مية عايز يعدي هو هو و- وقومه يضرب الميه ربنا يحولها له الى حجاره مين اللي بيحول ده كله ومين اللي بينصر ربنا بس العصايه واحده لكن الاثر مختلف كذلك الامر العمل واحد لكن الاثر مختلف مين اللي بيعمل الاثار مين اللي بيطلع الثمار مين اللي بيطلع النتائج ربنا انت مو انت عليك انك تاخد السبب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى لكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بينصر هو ممكن النتيجه تبقى مزعلاك لكن النتيجة دي ربنا بينصرك بيها النتيجة مزعلاك حد ظلمك حد خد مالك حد أذاك طيب وفين النصر في ده النصر في ده ان ربنا يرزقك الصبر على الظلم طب لما تصبر على الظلم ايه اللي يحصل والله هتنتصر والله هتنتصر وما تزعلش وما تقلقش قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسم عليها ها ما نقص مال من صدقة وما من عبد صبر على مظلمة إلا زاده الله بها عزا وما من عبد فتح باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ الحمد لله كيف حالك الحمد لله اني احبك في الله أحبك الله
نسالك الدعاء ربنا يكرمنا إياكم الله ويسترنا يخليك يا شيخ وإياكم ويتوب علينا الله يخليك يا وعليكم شيخ. اللهم امين يا رب العالمين آه، عايزين نكتر بس من البرامج دي كده يا شيخ الله يعزك ع- نت- نكتر من إيه؟
البرامج هذه يعني البرامج دي الحمد لله الب- ال- ال- ال- القناة عندنا كل برامجها طيبة ولله الحمد اه طب خد محمود محمود عايز يكلمك اتفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازيك يا شيخ اهلا وسهلا يا محمود
كويس الحمد لله الحمد لله على كل حال طب يا حبيبي جزاك الله خيرا يا محمود آه ف معايا يا اخواني فاول ناس ربنا بينصرهم الانبياء والرسل شوف نبي الله ابراهيم ربنا برد له النار سبحانه سبحانه ارحم من الام بولدها يعني شوف ابوه قال له واهجرني ماليه قال لا ارجمنك واهجرني ماليه و- وربنا سبحانه وتعالى رحمه وبرد له النار آه آه، نبي الله محمد عليه السلام مين اللي خباه في الغار ومين اللي اعمى اعين الكفار ومين اللي انقذه من سراقه بن مالك ومين اللي كان ربنا ارحم من الام بولدها الحقيقة في آه، يعني آه، م- م- ناس تانيين مين الأم- بعد الأنبياء والرسل الأولياء الصالحين قال النبي عليه السلام فيما رواه عن رب العزة من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب ها مين تاني المظلومين الضعفاء والمساكين المظلومين ها ربنا بينصر المظلوم آه، تعالوا نشوف ربنا سبحانه وتعالى علم عب- ال- الخلق ازاي يحفظوا أولادهم عشان نتعلم منهم ازاي ربنا بيحفظ الخلق ربنا هو اللي بيعلمهم تعالوا نشوف الاول هذه اللقطه الجميله آه، ال- ال- آه، سمك السمك احنا عارفين انه بيبيض في ال- في الميه ولكن المره دي السمك علشان يحافظ على اولاده ويدافع عنهم ضد اللي ممكن يأذيهم او يضرهم بيروح فين علشان يبيض بطريقه ما تضرش آه، اولاده تعالوا نشوف آه، هذا ال- المنظر الجميل آه، عشان تشوفوا قد ايه ربنا سبحانه وتعالى آه، علم آه، آه، الخلق ازاي يدافعوا عن اولادهم ويدافعوا عن آه، ذويهم الصغار الضعفاء عشان نعرف قد ايه ربنا ممكن يحفظ خلقه ويدافع عن المستضعفين منهم آه، يا ريت نعرض ال- اللقطات دي يا استاذ بطريق ادي المنظر شوفوا السمك بيجري ايوه بي بيجري بيروح فين حاجة غريبة جدا بي بي بيركب فوق بيركب فوق ايوه اهو شوفوا بيبيض فوق ورق الشجر سبحان الله سمك ولكن عشان يحافظ على البيض لانه ممكن يتاكل وهو صغير او ما يفقسش شوف بيجري بينط فوق الشجر بفوق الورق عشان يبيض فوق هذا ال- منظر جميل حقيقة حتى هم موقفينه عشان يوريك قد ايه السمكة حريصة انها تلتصق بالورقة بالبطيء اهو اهو شوفوا ازاي ادي سمكة وعمالة تضع بيضها أهو، شوفوا ازاي ورجعت مرة تاني بصوا بقى هتفضل صبرة لحد ما تلاقي البيض بدأ يفقس هتعمل ايه هترش ال- المية على ورق الشجر شوف الأول بتطير حتى هما اتنين مع بعض أهو طاروا مع بعضهم وبيبيضوا مع بعض أهو، شوف سبحان الله العظيم القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب سبحان الله العظيم عمالة علام الغيوب في الشروق وفي الغروب أهي بتنط ازاي أهي شوفوا ازاي هو بيجيبوها بالبطيء العصا ربنا الهادي الودود فضله شوفوا بقى الوجود عفوه كده هي وضعت البيض لو- لو بنشوف عن قرب ادي ادي البيضة وشوية وبدأ البيض يفقس ه- ه- هترش ميه من تحت شوفوا ازاي على ورق الشجر علشان تنزل السمك هتشوفوا سمك وهو صغير دلوقتي نازل آه، يعني كبر فوق ال- ال- اوراق الشجر بامان وسلام اهو شوفوا ازاي اهو شوفوا السمك اهو ده فوق ورق الشجر اهو شوفوا ازاي سبحان الله العظيم امه تحت مراعياه و- و- وحاسه بيه وادي تضرب الميه علشان ت... يعني تنزله بامان وسلام شوفوا قد ايه ارهاق وتعب مخلوق صغير زي السمكه عماله تتفنن ازاي تحافظ على اولادها وتجري فوق الشجر تطير انا اول مره اشوف سمك صغير كده بيطير فوق الشجر ي- يلتصق بالوريقات علشان يضع البيض ويبدأ آه، ينزل البيض بعد كده بعد فقسه كلام آه، يعني مناظر جميلة جدا جدا جدا آه، الحقيقة بقى آم، آه، آم، نكمل بس جزء في موضوعنا عشان نشوف ال- آه، جزء مهم جدا آه، في حياة المخلوقات آه، ربنا سبحانه وتعالى ازاي ممكن ينصر انسان ربنا ممكن ينصر بني ادم بانه آه، يطلع له من قلب الخير اخير مما كان يتصور طيب وينصره كمان ازاي انه لو حد ضره يقلب له الضرر ده خير هو ربنا كده سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى كل شيء بيده سبحانه وتعالى قال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله يعني ما مسهمش سوء ها وقد يعوضهم الله خيرا مما فقدوا مع الأجر على المصيبة يعني البني آدم ما يزعلش أبدا ما يضايقش ما ما ما يعني ما يشعرش نفسه بالقهر والظلم ابدا ربنا سبحانه وتعالى ممكن ينصر الواحد بازاله الظلم عنه وممكن ينصره بالظالم نفسه يعني ممكن واحد آه، آه، يبقى ظالم مم؟ ربنا يحول الظلم اللي وقع عليه ده هو على المظلوم ربنا سبحانه وتعالى يحوله لنعمة آه، آه، آه، ودي حاجة سبحان الله العظيم دي هنفرد لها حلقة كاملة آه، هنشوف آه، مظلومين أريد بهم شر وربنا سبحانه وتعالى قلبه خير إزاي؟ آه، آه، يعني بمواقف كتيرة منها تسليط الظالمين على الظالمين واحد مظلوم والظالم عمال يكبس على نفسه ويضره راح ربنا مسلط ظالم تاني على الظالم الأولاني اتخانقوا مع بعض فلت المظلوم الايه وهكذا هنشوف بعض ال- ال- الفقرات لكن تعالوا الأول نشوف بقى آه، ايه رأيكم في الذئاب آه، وايه رايكم في الخنازير الخنازير دي للمره الجايه ان شاء الله تعالى لان الخنازير آه، شغله الناس كلها لكن ايه رايكم في الذئاب الذئاب فيها آه، شراسه وفيها كده ولكن آه، تعالوا انا هوريكم آه، ونشوف مع بعض يعني قصة عجيبة هي قصة حقيقية موجودة وهنشوفها كلنا دلوقتي القصة دي عبارة عن ايه مجموعة ذئاب ولكنها كلها إناث إناث عملوا ايه آه، كلهن آه، كن حوامل وبعدين وضعوا فلما حبوا آه، يعني ياكلوا ويشربوا عشان يربوا الاولاد آه، لقوا ان هم مش هيقدروا ياخدوا ال- الذئاب الصغيرين معاهم ل- لاماكن الاكل والشرب والكلام ده فقرروا ان واحده فيهم هي اللي تتولى امر الصغار لحد ما ياكلوا ويتغذوا ويرجعوا هتشوف بقى ال- الذئبه اللي هي تولت امر الاطفال دي عملت ايه وهم عملوا ايه ولما رجعوا تعالوا نشوف آه، آه، استاذ بطريق يا ريت ادي مجموعه الذئاب الاناث بتحاول تتغذى وتاكل علشان آه، تقدر آه، تقاوم وتقدر تعيش شوفوا بياكلوا تخيلوا ده
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا ادي الذئاب إلا الله بياكلوا وبيتغذوا طبعا احنا ما بنشوفش غير الافتراس والحاجات دي فبنشعر ان الذئاب دول مفترسين وبنشبه ال- البني ادمين ال- اللي فيهم ظلم و- وعدوان ب- بالذئاب لكن تعالوا شوفوا بقى ادي ادي آه، الذئاب انثى الذئاب وهي آه، حامل شوفوا اهدي بتدور هي دي اللي هتتولى امر الصغار هتعمل ايه هي بتدور دلوقتي على مكان امن تقدر تحط الصغار فيه علام الغيوب في الشروق وفي عمالة تدور الواحد يستغرب هي بتدور على ايه هتلاقيها بتدور على مكان مفيش فيه ريحة حيوان ممكن يجي في هذا المكان وعلام الغيوب شوفوا في الشروق وفي الغروب في الاخر هتوصل ل... ل... لحل كويس جدا هتعمل ايه هتعمل لهم بيت تحت الارض شوف وصلت ل... لهذا ال- ال- الجزء شوفوا وبدأت تكتشف ان في المكان ده هو تقدر تبني بيت تخيلوا هتبني بيت تحت الارض اهو مره واحده هتبدا تحفر تحت هذا البيت طب وبقيه ال- الاناث بتعمل ايه بقيه الاناث خلاص راحت علشان تسعى على رزقها وتشوف آه، آه، تخيلوا بقى ان الس- السعي ده كله ايام وليالي آه، شوف هي عم قعدت تبني عماله تحفر تخيلوا هتحفر تحت الارض تحفر تحفر كل بهمه ونشاط سبحان الله العظيم والإناث الأخريات عمالين يسعوا علشان يتكسبوا رزقهن وكل ده رحمة بالأولاد كل ده حفاظة للأولاد خوفا عليهم ده عشان نعرف يعني ربنا حط شوف هتجيب واحد واحد بقى ادي اول واحد منهم هتجيبه شوفوا مع ان ده مش ابنها لوحدها ده هي ليها اولاد في- ضمن هؤلاء ال- الاطفال أهو شوفوا تحت شوفوا بنت قد ايه نفق تحت الارض و- وجابتهم وحطتهم اهو جابتهم واحد واحد وتقعد في هذا المخبأ ال- الامن وترضع وسبحان الله العظيم شوف قد ايه تقسيم ال ال ال ال ال- الأعمال وقد إيه بيحاولوا يحافظوا على أولادهم ربنا بقى بيحافظ على عباده وعلى المؤمنين أكتر من دول ده دول ذئاب أمال البشر الحنينين أمال ربنا إزاي سبحان الله العظيم أدي الذئاب شوفوا بقى شوفوا رحمتهم هي بترحم آه، آه، أولادها وأولاد آه، صاحبتها ودول شوفوا عمالين ياكلوا وبهمة وبنشاط عمال عمالين ياكلوا جلد وعمالين ياكلوا آه، عظام وعمالين ياكلوا أي حاجة تقابلهم رحمة بأولادهم أتاري الموضوع كل مخلوق عمال ليه فكر وليه طريقة عايش بيها وبيأدي مهمة ووظيفة وكل ده من رحمة ربنا بيهم شوفوا سبحان الله العظيم دول ذئاب عمالين يسقوا على رزقهم وعمالين ياكلوا وكل اللي في دماغهم ان هم ياكلوا اولادهم سبحان الله العظيم شوفوا رحله طويله شويه ياكلوا وشويه ما يلاقوش اكل سبحان الله شوفوا بقى ال- ال- اللي هيتم هم بيرتاحوا دلوقتي اه بيرتاحوا ليه برضو برضو عندهم فكر بيرتاحوا علشان هيسافروا بقى دلوقتي هيبدأوا رحلة الرجوع مرة تانية آه، شوفوا عمالين ياكلوا أي حاجة تخيلوا إن دي عظمة كل ده بيحافظوا على أولادهم الصغيرين من الموت فكر ودي قاعدة عمالة تحن على أولادها وأولاد غيرها يعني حتى لو س- لاحظنا الشبه هنلاقي ان في منهم غامق شويه دي اولاد الغامقه والابيض ده برضو في فيهن فواتح شويه كده اهو ولكن شوفوا الرحمه شوفوا الحفاظه شوفوا الحمايه خايفه على اولادها واولاد غيرها حتى سبحان الله دول ذئاب يعني شوفوا بقى هنا رحله الرجوع بقى بي بي على طول بيجروا وبيتسلقوا جبال وبيعدوا بحار وانهار شوفوا بهمه ونشاط سبحان الله فكرهم كله الرجوع لاولادهم علشان يلحقوا آه، يغذوهم ويلحقوا يرضعوهم و- ويخففوا الام الام الاخرى سبحان الله دي ذئاب آه، شوفوا هم هنا دول شوفوا كبروا لحد ما كبروا ازاي بترضعهم وشوفوا ده عدد كبير الحقيقه كل ده هي بترضعهم وبتحافظ عليهم آه، شوفوا هيطلعوا شوفوا بقى المنظر آه، الام البديله اللي هي آه، بترضعهم شوفوا نايمه وهم بيرضعوا منها تحسوا يا اخواني واخواتي انها انها ارهقت يعني شوفوا هم عمالين آه، كبروا يعني بداوا يكبروا شوفوا عمالين مش سايبينها يعني الكلمه لو كان بيقول لها ماما اقعدي بس شويه هي هم ما يعرفوش غيرها اه بصوا بصوا هي خلاص استنفذوها هي مش مش هتقدر مفيش مفيش هي مش ما- خلاص لا راحت ولا اصطادت ولا عملت تعبانه شوفوا هم مش سايبينها لكن شوفوا بلطف ازاي لا ضربت حد ولا اذت حد ولا شخطت في حد ولا خربشت حد ولا صرخت في وش حد سبحان الله العظيم بهدوء بهدوء انا انا شخصيا بصراحه بتعلم من هؤلاء الحيوانات شوفوا والتانيين بيجروا شوفوا بهمه ونشاط بيجروا عايزين يرجعوا لاولادهم شوفوا حتى اللي واقفه هناك دي بتدور على اي حاجه تاكلها يمكن تلاقي شوفوا برضو رجعت تاني معاهم اهي شوفوا بقى اول ما هترجع هؤلاء ال- ال- الناس شوفوا رجعوا كل واحد عارف امه بصوا الغامق رايح للغامقه شوفوا ازاي وكله فرحان ببعضه سبحان الله العظيم ليهم حياه اخرى بفكر واخلاق وصفات ورحمه وحفاظه اه شوفوا ازاي عمال يقول انت امي ايوه انا لقيتك بقى دلوقتي كنت فين وهي زي ما تكون برضه بتحن عليه وهم ب- اصحاب بقى طبعا كله بيحيي بعضه
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب شوفوا قد فهو ايه الحنين رحمن مجيب قد ايه ال- ال- الرقه ومن وهم برضو دي الام اللي اياها بتاعتهم يعني كرضاهم مع بعض ويجروا مع بعض ف عبد السبق المنيب فهو رحمن مجيب آه، الحقيقه في يعني ايه آه، ال- ال- الجزئيه دي فيها بس ايه ال- بدأوا هيعملوا بقى فريق ل... لل... هيعملوا فريق ازاي يحافظوا على الصغار دول شوية منهم هيبقى واقف للحراسة وشوية منهم هيبقى بيرعى وبيعلم آه، الفقرة دي يمكن فاضل لها يمكن 20 ثانية و... و- وتنتهي آه، لكن آه، شوف دلوقتي كبروا شوف حفاظة الأم لأبنائها ربنا بيحافظ أكتر من كده وبيرحم أكتر من كده سبحانه وتعالى آه، شوفوا ده هنا بي- بي بي بي- بينده بينده على ايه في دبه هتيجي دلوقتي عدو شوفوا كله خاف وجري كله راح له اهو شوفوا هم دلوقتي بقى بداوا ي- آه، ينتبهوا هتيجي دبه دلوقتي حالا آه، آه، خطر داهم ولكن سبحان الله العظيم هتلاقوا كل آه، آه، الذئاب او اناث الذئاب خارجه عماله تدافع و- و- وتطرد هذا العدو اللدود آه، معانا فقره تانية الحقيقه هنا النمره اهو شوفوا ازاي ربنا بقى بينصر آه، المظلوم بانه بيسلط الظالمين على الظالمين ادي غزال في حاله بياكل في حاله وطبعا ادي ادي آه، انثى فهد متربصه له و هتبدا آه، رحله الصيد جريت ها هتمسك بالغزال المسكين
إلا الله ما لنا رب سواه
في الاخر طبعا يعني ايه دول الصغار منتظرين شوفوا ادي الفهد وانثى الفهد وماسكه ال- الغزال شوفوا خلاص هو المفروض كده في اعداد الموتى يعني ولكن الواحد ما ييأسش ابدا مهما كان آه، ال- الموقف آه، حرج ومهما كان اللون حالك شوفوا ادي الضبع يعني اجتمع على هذا المسكين آه، الغزاله دي اجتمع عليها اتنين نمر او فهد واجتمع عليها ضبع كمان معاه شوف يعني ده ما خلاص هو ميت خلاص الاتنين بيتخانقوا عليه شوفوا بقى ربنا هيسلطهم على بعض والنتيجه هتكون في صالح آه، آه، شوفوا هو إن الفهد شوفوا ازاي مكتفه يعني عامل آه، رجله على رقبه ال- ال- الغزال وشوفوا النتيجه بيتخانقوا مع بعض وتكون النتيجه في صالح الغزال ويجري الغزال ويفر و... ورحمة ربنا سبحانه وتعالى خير مما يجمعون وشوفوا قد ايه ربنا بيسلط الظالمين على الظالمين ويخرج المؤمنين من بينهم سالمين لذلك فعلا ربنا سبحانه وتعالى ممكن آه، يبعت على كل ظالم من يظلمه حتى ينجي من أي- من يده المظلوم سبحانه وتعالى وما من يد الا يد الله فوقها وما من ظالم الا سيبلى بظالمه كل ظالم ممكن يبتلى بظالم شفتوا الذئاب وحنيتهم ورحمتهم وقد ايه بيحافظوا على آه، اولادهم وصدق قول الشاعر يعني ده في بعض الاقوال ما ت- يعني بيقول ايه وسمعت صوت الذئب فاستانست به لما راى افعال البشر مع بعض قال وسمعت صوت الذئب فاستانست به وسمعت صوت انسان فكدت اطيره أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في حلقة جديدة من اللؤلؤ والمرجان انتظرونا والله نحبكم في الله عز وجل وننتظركم بشوق ولهفة في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل مع اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن وجزاكم الله خيرا أشكر أستاذ محمد البطريق وأستاذ محمد الهلالي وأستاذ محمد فوزي و... وكل إخواننا المصورين و... وشريف ومحمد وكل إخواننا آه، شكر خاص لانهم بيتعبوا معانا جدا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن نور ومنازل